إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه نرجو توضيح حكم الدين في اللحية فهي واجبة أو مستحبة وما الدليل على هذا الحكم أما اللحية فالذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم وهو مذهب داوود ومذهب إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري والأوزاعي وسائر أهل ومذهب سائر أهل العلم أن إعفاء اللحية فرض فرض يعني واجب فرض الواجب كلاهما سواء عند الجمهور وخالف في التعريف الأحناف ولهم يعني إيه تقسيم معين كده لا نخوض فيه الآن لكن لكن حكم اللحية هو الوجوب ومعنى الوجوب هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحسم والإلزام يعني ليس له خيار لأن الأوامر ثلاثة الأوامر ثلاثة واجب ومستحب ومباح على الخلاف بين أهل العلم هل المباح يدخل في الأمر ولا لا لكن كل لكن كل مأمور به لا يخرج عن واحدة من هؤلاء إما أن يكون المأمور به واجبا أو مستحبا أو مباحا وإنما نعرف الوجوب والاستحباب والإباحة من جهة الطلب ثم من الصيغة ثم من وجود القرائن أو عدمها فمن جهة الطالب مثلا معروف أن الأوامر إما تأتي من فوق لتحت وإما تأتي من تحت لفوق وإما تأتي من القرين إلى قرين فجهة فوق الرئيس مثلا أو المدير أو الأب أو من له ولاية إذا أمر من تحته بأمر يبقى الأمر جاي من فوق لتحت فالعلماء يقولون طبيعة هذا الأمر الوجوب طبيعة هذا الأمر الوجوب من تحت لفوق يبقى التوسل والتذلل والرجاء والأقران اللي هم متساويين مع بعض يبقى على سبيل الايه الصلاة واخد بالك أحسن إلى من شئت اللي يحسن ده يبقى إيه؟ يبقى فوق أحسن إلى من شئت تكن أميرا واستغن عمن شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة خلاص يبقى الناس ثلاثة فإذا أمر من فوق من تحت يبقى الأمر بتاع اللي فوق على سبيل الحتم والإلزام ولا يبقى كده مكسر الكلام يعني أنت مثلا بتقول لابنك ذاكر ذاكر فعل أمر ف قال لك والله أنا أفهم من كلامك ده إن أنا أذاكر أو ما ذاكرش أنت ترضى بالكلام ده؟ ما ترضاش يعني إيه أذاكر أو ما ذاكرش وأنا بقول لك بكلام عربي واضح أقول لك ذاكر أهو تكون من المليان ذاكر وبتغضب عليه إن هو كسر الأمر كسر الأمر عن إيه؟ عن إفادة الوجوب أنت بتقول ذاكر يعني ذاكر كل يقول لك انا ذاكر دي في مفهوم انا يعني ذاكر او ما ذاكرش يبقى كسر الامر خلاص لو قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا فعل امر ما تجيش تقول توبوا دي معناها اتوب او ما توبش لو قلت الكلمه دي يبقى كسرت الاوامر ويبقى ضيعت معنى الطلب بتاعه الجهه العليا طلب الجهه العليا يعني لازم تعمل ليس لك خيار خلاص لما انت بتدعو الله عز وجل تقول اللهم اغفر لي اغفر فعل امر مش كده هو انت بتامره ما بتامروش مع ان تب زي يغفر في الماده اللغويه كلاهما فعل امر واخد بالك لكن بتقول ان الاولانيه على سبيل الحكم والالزام وانك لازم تعملها غصب عنك والثانيه جاي على سبيل التذلل والتوسل ايه اللي خلاك تفرق الجهه الجهه الجهه اللي فوق عرفتك ان ده يفيد الوجوب والالزام الجهه اللي تحت عرفتك انه ما يملكش من امر نفسه شيء ده هو ما هو الا توسل وتذلل واخد بالك ودعاء الى الله سبحانه وتعالى لما تطلب من واحد زيك في نفس المنزله والسن تقول له ايه آه والله لو سمحت من فضلك يعني ابقى اعمل كذا لانه يقدر يقول لك مش هعمل واخد بالك ازاي؟ فيبقى احنا بقى لما نشوف فعل امر هننظر الى من هو الامر والاصل في اوامر هذا الامر ما هو فاذا امر الله ورسوله بامر فالاصل في اوامرهما الا تخالف يبقى الاصل في الاوامر الوجوب خلاص اي امر من الله تبارك وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم لك كمكلف كعبد كمسلم رضيت الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والاسلام دينا يبقى اي امر يجي من فوق يبقى لازم تسمع الكلام ليس لك خيار خلاص كده فواحد يقول لي طب ما في اوامر مستحبات العلماء بيقولوا اذا فعلتها تؤجر واذا لم تفعلها لا تعاقب وبرضه ربنا هو اللي قال الكلام والرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي قال الكلام ده طب كيف يستقيم هذا مع الكلام الاولاني نقول لك بص احنا قلنا الاصل ان الكلام اذا جه من فوق يبقى مالكش فيه خير لازم تعمله غصب عنك الا ان يقول لك ايضا الله تبارك وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم ان ممكن تتركه يبقى هو ايضا هو الذي خفف عنك واذن لك مش مش مزاجك النبي عليه الصلاه والسلام قال كنت نهيتكم عن زياره القبور يبقى كنت نهيتكم يبقى قبل ده كان ايه كان ماذون خلاص كده كان ماذونا لهم في ان يزوروا القبور فأنا قال لهم كنت نهيتكم أي بعد إباحة سابقة عن زيارة القبور يبقى كان في إباحة وبعدين كان في إيه؟ نهي فزوروها يبقى في إباحة ثانية ولا لا؟ آه في إباحة أخرى بعد ما كان المسلم منهي أن يزور القبور قال له لا زرها يبقى الذي أذن له مرة أخرى في أن يزور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحدث عن الله تبارك وتعالى خلاص كده دي اللي بيسميها العلماء القرينة القرينة الصارفة قرينة صارفة يعني نص آخر خفف من الأمر الأول فبدل ما كان يفيد الوجوب أفاد الإيه؟ الاستحباب يبقى الذي خفف لي أيضا هو الله ورسوله خلاص كده فبعد الكلام ده هو نرجع نشوف اللحية هل ثبت فيها كلام لله تعالى في بعض الناس يقول لك يا أخي اللحية ما جاتش في القرآن اللحية ما جاتش في القرآن طيب احنا بنقول نفس كلام جابر بن عبد الله الأنصاري هو بيعلم الصحابة بيعلم التابعين قال له أتجد في القرآن أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين تلاقي الكلام ده في القرآن ولما أنت كل حاجة تقول القرآن طب ما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهمة معروفة قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كلمة تبين يبقى في حاجة غامضة يعني مش باينة وهو هيبينها خلاص فالقرآن لو كان كله ظاهر يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن كله باين وظاهر؟ لا في مواضع في القرآن مجملة أقيموا الصلاة طب نقيم الصلاة إزاي؟ أصلي الظهر أربعة والعصر أربعة طب هنركع إزاي ونسجد إزاي؟ واخد بالك أحط إيديا إزاي؟ يعني لو أن رجلا وضع يديه على قفاه بدل ما يحطها على صدره ينفع؟ طيب لما يسيب ايديه كده على اعتبار انه ملكي تفرق انه يحطها على قفاه؟ ما تفرقش تفرق ان هو يحطها في وسطه كده ويقف متأنزح ها؟ طب ما هو كله اهو كل ده مخالف للسنه، السنه ما جاتش غير بوضع واحد فقط هو أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة خلاص يبقى ما فيش غير وضع واحد فقط مش اسمها ملك والكلام ده ما حصلش الإمام مالك ما حصلش إنه عمل كده إلا لما جلد واتضرب ودرعته دي اتفكت وما عرفش يرفعها عشان يقبض فساب إيديه وإلا فقد روى في الموطأ اللي هو مذهب مالك عمدة على هذا الكتاب روى في الموطأ حديث القبض خلاص ازاي؟ خلاص فدلوقتي لما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تعمل كده زي ما تسيب ايديك كلها زي بعضها خلاص فانت بقى لما أغ- تسمع قول تسمع قول الله عز وجل اقيموا الصلاه تقيمها ازاي بقى؟ لازم ترجع الى المبين وهكذا في سائر السنن في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة فالجة اللي بإيديه بتعمل بين أسنانها فرق كده عشان يبقى شكلها حلو والموصول الواصلة والموصولة بتلبس الباروكة واخد بالك وإيه كمان والواشمة اللي تدق عصافير ها تدق عصافير تدق حمامة واخد بالك كانوا زمان يكتبوا البطاقة كده على ايديهم بالكحل والكلام ده كل ده وشم هذا كله حرام واخد بالك فعبد الله بن مسعود لما قال لي الحديث ده فامرأة من بني أسد سمعت لعن الله قالت إيه؟ قالت يا ابن مسعود انظر ما تقول قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله المرأة قرأت القرآن كتير بس ما مرتش على إيه؟ على آية لعن الله الواصلة والموصول إيه مش فاكراها ها؟ فراحت تتأكد مش زي ال- الجماعة بتوعنا بتوع اليومين دول في برنامج على الناصية قامت قابلت واحد كبير كده وله منصب فبعد ما خدت منه الحوار وقبل ما تقول له طب ما تحب تسمع ايه؟ قالت له قول لنا كده مبدأك في الحياة أو حكمة تدين الله بها يعني أو بتعملها في حياتك قال قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا قامت قايله له صدق الله العظيم ها ما حافظه بقى انت عارف عندنا حفيظه لا محتاجين يراجعوا ولا الكلام ده ولا ايه تقول ده آية ولا مش آية ولا بتاع ثم تروح تراجع لا على طول صدق الله العظيم المرأة من بني أسد ما عملتش كده بقى لا أول ما قال لها وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله قالت بقى الكلام ده أنا مش فاكراه قامت رايحة البيت جايبة النص وقعدت بقى تقرا من أول الفاتحة للناس عشان تقف على الآية ديت ما لقتهاش قامت راجعة لابن مسعود قالت يا ابن مسعود أتقول أنه في كتاب الله قال نعم قالت لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة وما وجدت فيه ما تقول قال لها شوف بقى الفرق ما ما بين الفقيه ها وما بين غير الفقيه قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه قالت قرأته قال أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي واحد يقول لي اللحية في القرآن أقول له نعم فين أقول له الآية دي مثلما احتج بها ابن مسعود على أن إن النهي عن النمص والوشم والكلام ده موجود في كتاب الله يبقى كذلك اللحية موجودة في كتاب الله بنفس الآية التي احتج بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واخد بالك فهو القرآن فيه مواضع كثيرة مجملة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى واحد قال لك يا اخي طب ما هو ذكر في عله عله الحكم في الحكم وعله الحكم تزيل الاجتهاد الا في العله يعني تضيق مسالك الاختلاف انت عارف الحكم اذا ما كانش له عله الاذهان تروح في كل مكان لعله قصد كذا لعله قصد كذا لعله قصد كذا انما اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العله في الحكم يضيق الاختلاف كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وامسكت مثلا طب ليه فزوروها واحد يقول عشان يترحم على ابوه واحد يروح يعي- يقول لي عشان يعيط عليه شوية بقى عهد الوفاء وميثاق الشرف واحد يقول بس عشان خاطر يشوف اذا كان ثعلب نط على التربه كده وعمال ياكل فابوه يسدها ها واحد تاني يقول مش عارف ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن قايل لك ليه بقى هو كان نهاك وبعدين أباح لك ليه؟ قال لك فإنها تذكر بالآخرة فذكر لك علة الحكم إنما لو ما ذكرش علة الحكم ممكن إيه؟ كل واحد يقول علة شك خلاص كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى قال لك يبقى إذا علل الحكم بمخالفة اليهود والنصارى فدلوقتي الأسيد دقنه طول كده أهو والحخام شوفوهم أهو في المستوطنات كده دقونهم قد كده وشنباتهم قد كده وعاملين زي العفاريت فدلوقتي إذا كان المسألة مسألة سيب دقنك علشان اليهود والنصارى يبقى احنا السنة بقى نحلق دقوننا ها أحلقها لو كان الكلام ده صح ها ما هو بيقول لك وخالفوا الايه؟ اليهود والنصارى طب احنا عايزين نخالفوهم اهو فحنا وجرجس ونتنياهو والجماعه دول ها ما هم سايبين دونهم يبقى السنه ايه؟ احلق ده وفعلا الكلام ده قاله واحد ايام برنامج زمان كان اسمه ندوه على الراس فاكرينه؟ ها؟ وهو كان برنامج اسم على مسمى كان ندوه عارف الندوه بتاع القط؟ ها؟ الندوه اللي بتصيب النبات ده او كان فعلا ندوه على الراي فعلا واخد بالك طلع واحد استاذ حديث في كليه اصول الدين يومها في في الندوه دي وقال الكلام ده قال يعني الجماعه اللي بيقولوا لك اللحيه وما لحياش والبتاع ده طب ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وخالفوا اليهود والنصارى واليهود والنصارى الارض ملتحين يبقى احنا السنه نحلقها واخد بالك احنا بقى عايزين نقول هل العلة لا زالت سارية ام لا تعالوا نحققه بقى في الكلام العلماء بيقولوا ان اي اسم جنسي محلى بالالف واللام يفيد العموم خلاص اسم ناخد اسم مثلا اسم جنس اسم على جنس معين رجل هذا اسم على جنس الذكور أول ما تقول رجل مش ممكن يدخل في الفهم امرأة صح ولا غلط؟ جميل يبقى كلمة رجل اسم على جنس معين وهم الرجال الذكور يعني امرأة اسم على جنس معين وهم الإناث واخد بالك؟ النمل الحشرات الطيور الأرانيط ها؟ معلش أنا كده كل شوية أنا واخد بالك أتلخبط معاكم كده المهم ده ايه اسم على جنس طيب حطي له الالف واللام تحليه تحليه يعني تحطه من ضمن الكلمه رجل يبقى ايه الرجل خلاص كده طيب يهودي اعوذ بالله شوف شوف وحشه ازاي يهودي ها يهودي دي اسم على طائفه بتعتقد اعتقاد معين خلاص كده لما ندخل عليها الالف واللام يبقى تفيد عموم الايه الطائفه التي تعتقد جمله هذه المعتقدات خلاص كده نصران كذلك حط الالف واللام تبقى النصارى او النصراني يبقى ده اسم ايه يفيد تمام كده تعالوا بقى نشوف النصارى اللي في الدنيا كم مليار ما تعدش ولقد ذرأنا لجهنم واخد بالك ما تعدش كم واحد فيهم ملتحي عد لي بقى ها دول نعرف نعدهم يبقى النصارى ملتحين ولا حلقين جميل اليهود ملتحين كلهم ولا الجماعة اللي قلبهم زي وشهم كده حكمات ولا يبقى اليهود حلقين ولا مربين دونهم حلقين يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وخالف اليهود والنصارى لا زالت العلة قائمة ولا لا؟ اه ما زالتش هو قال خالف الحكمات ولا قال خالف القسس؟ ده قال خالف النصارى واليهود وانت لو شفت حتى عينة كده في مصر واخد بالك؟ شوف كم نصراني في مصر كلها وشوف كم واحد ملتحي فيه ترى ان التسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف الرقم الحلو ده ها واخد بالك حلقين دول يبقى العلة ما زالت قائمة ولا لا؟ لا زالت العلة قائمة يبقى خالف اليهود والنصارى يبقى لازم ترى ده خلاص كده؟ يبقى إذا لا زالت العلة قائمة طيب واحد قال لك معلش كده خلينا أهي دردشة افترض كده إن إحنا صباحنا الصبح لقينا كل النصارى واليهود مربين دول هنعمل إيه في الورطة ديت؟ واخد بالك؟ هل ممكن نحلق دقولنا علشان خاطر ما هو قال لك خالفه اهو نقول لك لا ليه لان اللحيه من سنن الفطره وسنن الفطره هي القدر الثابت المشترك في كل رساله فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله واخذلك هي الفطره عباره عن مجموعه احكام ثابته يتوارثها الايه الانبياء فلو أن النصارى واليهود أعفوا جميعا لحاهم لكنا وافقناهم على هذا الحق يبقى لا يحل لك أن تحلق لحيتك حتى لو أعفوا جميعا لحاهم ليه يبقى اشتركنا معا في الحق واخد بالك يبقى هذا شيء من الحق هم فرطوا فيه أمرنا بإقامته وافقونا على إقامته لا يضرني من وافقني في الحق تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته لما دخل المدينة كان يخالف اليهود كل حاجة اليهود يعملوها يقوم عامل عكسها واخد بالك فكان من سنة اليهود في المدينة أن المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها وإذا حطت إيدها في المية يقوم كبين المية ولا تطبخ لهم ولا تمسك حاجة بإيديها لأنها بتنجس كل حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الفكر شائع عند الناس فخالفهم وقال اصنعوا كل شيء الا الجماع يبقى احنا هنخالف اليهود في كل حاجه لكن وافقناهم في ايه؟ في حاجه واحده وهم اذا المراه حاضت لا يجامعونها لكن بيبعدوا عنها على اساس انها جرب النبي صلى الله عليه وسلم أم خالفهم كعادته لكن قال ايه؟ ولكن الا الايه؟ الا الجماع وسيد بن حضير قاعد من فضلاء الصحابه فعز عليه ان احنا نوافق اليهود في الحته دي. لا ما نوافقهمش ابدا في البدايه، قال يا رسول الله افلا نجامعهن وتبقى المخالفه 100%؟ هنوافق الغاجر دول ليه؟ ها؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ليه؟ لان كان كان نزل قران في المساله دي فاعتزلوا النساء في المحيط فطالما نزل قران يبقى ما ينفعش لو وافقني أهل الأرض جميعا في الحق الذي أعتقده هذا يعينني أنا ويبقى في ميزاني أنا ولصالحي واخد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب فأرسل لهما لبنا فعلما أنه لم يجد عليهما طالما لهم لبن يقوم زعلان منه واخد بالك فإذا وافقوني على هذا القدر من الحق أهلا وسهلا فإذا خالفوني فأنا الذي سأقيم إيه الملة العوجاء خلاص كده فيبقى اذا لا زال امر النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان هو فوق واحنا تحت لا زال امره على الوجوب ولا زالت العله ساريه لان اليهود والنصارى لا زالوا يحلقون لحاهم حتى الان اضف الى ذلك ان اللحيه هي الشعار شعار العزه وانت دي بقى هي البطاقه بتاعتك ها البطاقه بتاعتك الهويه لما انت بترفعها كده بتعلن عن نفسك بدون اعلان انت وانت ماشي في الشارع انا عارف ان انت ايه وديانتك ايه انما لما نكون كل سله لابسين بنطلونات وكرافتات وجاكيتات وبتاع وملمعينها وشين وماشيين في الشارع تعرف ده يطلع مين؟ تعرفش ده يطلع مين؟ واخد بالك؟ فبالتالي بينقص الولاء بين المسلمين. تعرف اصحاب المهن اللي زي بعضها واللبس اللي زي بعضه تجد بينهم نوع من الانجذاب لبعض حتى لو ما كان لم يعرفوش بعض. تلاقي اتنين لابسين كل واحد لابس عمه وكاكولا تلاقيهم يحبوا بعض كده لوحدهم. ها؟ اتنين ظباط تلاقيهم برضه بيحنوا لايه؟ لبعض كده. كل لبس يوجب تشابها يوجب تضام يوجب ايه ولاء واخد بالك كل ما يكون في نوع شبه بينك وبين غيرك تلاقي فيه نوع تقارب ونوع توافق عرفت ازاي؟ عشان كده زمان من 20 سنة أو 25 سنة لما كانت اللحى تعدها على الأصابع في المحافظة كان أي واحد ملتحي يشوف واحد ملتحي يعبر له وياخده بالاحضان وفينك واسمك ايه وبلدك فين وتحس ان في نوع من القرب ونوع من الود والانجذاب. ليه؟ لانهم على شكل واحد وعلى سمت واحد. كذلك اصحاب العقائد اهل السنه والجماعه تلاقيهم دايما يتضاموا مع بعض غير اهل البدع وهكذا. فكون بقى الناس حلقه ادقونها ومش عارفين ده يطلع حنه ولا صمول ولا صموله ولا الكلام ده ما بيحبوش هيحبوا ليه؟ غير لما يكون في وجه شبه بينهم الاثنين انت لما بتعفي لحيتك انت بتقول للدنيا كلها انا مسلم الاخت لما بتنتقب وتضع شعار العفه على وجهها بتقول للناس كلها انا ملتزمه بدون ما تضطر انها تدخل في خطبه بقى وبتاع وانا كذا وكذا ويعمل ايه يبتدي يبين نفسه خلاص مساله التمايز دي مهمه لاجل الولاء والبراء الحاجه الثانيه ان في سنن مترتبه على مساله اللحيه وهي سنه في سنه مثلا من اخطر السنن وهي افشاء السلام قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والله لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم طيب اذا كان الشيخ السلام بيعمل المحبه المستلزمه للايمان اللي هيدخلنا الجنه ان شاء الله كيف افشي السلام على يهودي او نصراني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا تبدا اليهود والنصارى بسلام اذا ما كنتش عارفه ده يهودي ولا نصراني ولا مسلم هتلقى عليه السلام ازاي فبالتالي انت هتعمل ايه هتسال هتضطر بقى ما تقولش السلام الا لو حصل اخلاق اخلاق يعني البخاري عقد في كتاب الادب اظن او كتاب الاستئذان آه باب يعني اذا كانوا خليطه المشركين مع ليه مع المسلمين والكلام ده تلقي السلام ولا لا؟ ايوه تلقي السلام على المسلمين خلاص؟ لكن احنا دلوقتي بنقول ان احنا مش عارفين اللي اللي مقابلنا ده مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا ملته ايه؟ مش عارفين فتقوم اللحيه دي اول ما تظهر بقى على الوجه تقوم تميز ان ده ايه مسلم يبقى على طول بلا تردد ايه تفشي تفشي السلام وتسلم عليه واخد بالك كذلك مثلا مساله تشميت العاطف ودي فيها تراحم بين المؤمنين كان اليهود كما في سنة ابي داود يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعمل نفسه بيعطف عنده كده رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله واخد بالك؟ لكن هم رايحين عند مين؟ دول اغبياء قوي. فكان الواحد يعطس يعمل نفسه بيعطس. يوم النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يرضاش يقول له يرحمكم الله لان الرحمه على الكافر لا تجوز. لكن الدعاء له بالهدايه جائز. واخد بالك ازاي؟ فلو واحد قاعد جنبك وعطس ولم يحمد الله وكثير من المسلمين ما يعرفوش الادب ده انت المفروض اول ما تعطس ترفع صوتك بالحمد الحمد لله اذا لم تحمد الله وتجهر لا يشمتك اخوك النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد عطس شمته والثاني عطس ما شمتوش قال له يا رسول شمته ولم شمتني قال هذا حمد الله وانت لم تحمد الله يبقى اول ما تعطس ارفع صوتك بالحمدله خلاص فواحد قاعد جنبك لا عارف بتاع ولا يمين ولا شمال ولا حمدله ولا بتاع وفي نفس الوقت مش باين عليه سمت المسلمين وهو عاطل فتعمل ايه؟ هتسيب مش هتعمل حاجه ولا تشمت ولا يبقى في بينكم بعض ورحمه ولا كده خلاص؟ نيجي على اخر حاجه في الكلام بلاش ده ولا ده انت بتحب النبي ولا لا؟ تحبه؟ طب تحلف بالله؟ تحلف بالله انك بتحبه؟ من قلبك يعني انا عارف سلفا ان كل واحد يسمع كلام يقول والله العظيم ثلاثة ها وواحد عايز يغلط اليمين يقول اللي ب 44 يمين وما تعرفش والله جابوها منين دي واخدك ويغلط الايمان انا بحب ماشي واحنا لسه في في شهر ربيع اهو ونتكلم عن الحب طيب يا اخي هنفترض ان انت الان في زمان الصحابه وانت ماشي في الشارع وحالق دأمك قابلك النبي عليه الصلاة والسلام في الشام قال لك ما هذا يا فلان لما تحلق لحيتك أصل يا رسول الله والحكاية أعف لحيتك هتقول له إيه سمع وطاعة أكيد معلش أنا أنا متأسف في الوقفة دي أنا متأسف في الوقفة دي لكن أكيد أنا عارف إن الكلام هيطلع أكيد ومئة بالمئة وبلا ريب ولا امتراء ولا شك ولا وهنجيب بقى إيه كل الكلمات اللي ممكن نقولها في المناسبة دي. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قابلك فعلا وقال لك رب دقنك هتسمع كلامه؟ خلي بالك انت دلوقتي انا انا بخليك تجاوب اجابه ستسال عنها يوم القيامه. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال العلماء حتى لو قهقه لو قهقه ثم اكتبان واحد يقول ازاي ده ده ده ده, ده الايه بيقولوا يلفظ من قول والقهقهه قول قال لك يا اخي ايوه القهقهه القول حرف وصوت ماشي فانت لما تقول قه ها يبقى حرف ايه وايه قف والهه ها يبقى قول ولا لا؟ ما هو القول حرف وصوت فلما تقول قه قه قه يبقى يبقى اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ فما يلفظ من قول ما دخل في الموضوع هيتسجل برضه فانا دلوقتي عايز اسجل عليك اجابه اجابه اذا قابلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان اعفي لحيتك هتقول له ايه؟ سمعا وطاعة انت عارف لو وقفت بينك وبين نفسك كده وخايف تقول عشان ما تسجلش عليك هذا اعظم واطم لان دي معناها اقرار ان انت مش هت... ان انت هتقول له لا ها يبقى لازم تقول اه ولا لا اه لازم تقول سمع وطاعه غصب عنك والا لو توقفت تبقى كفر على طول كفر عمى طيب ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له في سكه وقال لك اعفي لحيتك طيب السؤال بقى هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا شرط في البلاغ؟ يعني لازم يكون موجود في وسطنا عشان الرساله تتم والبلاغ يوصل طبعا انت عارف لو حد قال اه يبقى ابطل دين الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانما قال لم تكن حجه الله على احد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا موجود شرط فحيث انه لا قائل ابدا بهذا طيب ما هي الحجة القائمة مقام الرسول على المكلفين في الأزمنة التي بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ عالم ثقة يعلم صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيف إذا بلغ عالم ثقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للناس فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك هذا القول فإذا خالفته بعد هذا البيان فكأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلك في الطريق وقال يا فلان أعف لحيتك خلاص إذا أنت يا أخي إذا كنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبت مصرا على معصيته فهذا ليس من شعار الحب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فلما أراد الرجل أن يقوم من المجلس ناوله بعض الجلوس هذا الخاتم وقال خذ خاتمك فانتفع به قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله طالما أنا على الأرض أنا مخدوش مع إنه لو خده وانتفع به وخزنه وعنه للزمن والكلام اللي احنا بنقوله حلال فيش مانع انك انت تجيب الذهب وانك انت تكنزه وتؤدي عليه الزكاه لا مانع لكن ممنوع في البر ومع ذلك عظم هذا الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا بنقول يا جماعه اي واحد ابتلي بحلق اللحيه بنقول لا عذر لك في هذا الحلق لا عذر لك إلا إذا وقعت في ضرورة لها رسم الضرورة الشرعية ومش الضرورة اللي أنت اللي تحددها لازم تذهب إلى حد من العلماء وتقول له أنا واقع في الضرورة الفلانية أو الظروف الفلانية هل هذه ضرورة شرعية يسقط الواجب بها أم لا إذا أفتك وألت يسقط الواجب بذلك اتوكل على الله خلاص لكن ما تجيش انت تجيب اي اشياء وهميه في دماغك وعلى حس الكلام اللي انت بتسمعه وتبتدي انت تفتي نفسك في المساله دي وتقول يا اخي اصل الرسول قال استفت قلبك وان افتك المفتون وانا قلبي واجعني من الحته دي ما اقدرش اعملها نقول لك اولا الحديث ضعيف ثانيا لو صح فإن أهل العلم يحملون هذا الحديث على ما يكون من مسائل الورع والاشتباه وليس من مسائل الحلال والحرام. خلاص؟ يعني مثلا أنت قدامك حاجة. واحد قال لك إيه تعالى في بنك عايزين يبلطوه. وأنت راجل بتبلط. ماشي؟ فعايز تبلط. طب أبلط ولا ما بلطش؟ طيب البلاط حلال مش التبليط ها لا البلاط انك تبلط يعني حلال شغلانه حلال بس بس ده بنك والبنك اصلا قائم على العمليه الربويه والكلام ده طب هل انا كده متعاون على الاثم والعدوان ولا ايه الحكايه بالظبط قلبي واجعني اعمل ايه عايز مفتي طب مش لاقي مفتي اعمل ايه يبقى سرها خلاص كده استفت قلبك وان ابتك المسلم يبقى المساله دي داخله في مسائل الورع مش في مسائل بقى الاحكام الشرعيه والحلال والحرام والكلام ده اللي هي مقصود فيها ومعروف ده حلال وده حرام لا ده الكلام ده ايه على فرض ان انه قد صح الحديث فاحنا بنقول لاخواننا الواجب لا يسقط الا بالضروره والضروره لا يوصفها لك الا العالم تروح تقول ظروفك يقول لك دي ضروره شرعيه او إيه او لا فانا ارجو ان احنا نعظم حرمات الله ونعظم شعائر الله تبارك وتعالى ولا نبيت مصرين على معصية الله ورسوله نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين